الله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على نبي الرحمة اللهم صل عليه في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين أما بعد إخواني وأخواتي شبابنا وبناتنا ربنا يبارك فيكم ويحفظكم خيال مآتة خيال مآتة النهاردة هنتكلم في الحلقة الرابعة من سورة الزخرف إزاي ازاي ان في ناس بتتحكم في مصائر الشعوب وهم من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله اه لو ركزت يا عقل اه لو بقى للشعوب عقل خيال مآتة هنتكلم النهاردة في الحلقة الرابعة من سورة الزخرف اللي بتتكلم عن قد ايه الزخارف ضيعت مصائر ناس يا جماعة قد ايه الزخارف ضيعت مصائر ناس الناس المعنية بالزخارف الوقت الممثلين والفنانين والمغنيين عملوا في الامة اللي سبع حملات صليبية ما عرفتش تعمله في الامة قد ايه في ناس بتفتن بسبب الزخارف بتاعه الدنيا وبتنحرف عن طريق الله سبحانه وتعالى النهارده باذن الله سبحانه وتعالى هناخد قصه موسى وقصه عيسى من اول قول الله سبحانه وتعالى ولقد ارسلنا موسى باياتنا قصه موسى وقصه عيسى اشمعنى في سوره الزخرف قصه موسى وقصه عيسى لان دول واجهوا اكتر اتنين من الملوك واكتر اتنين من الامبراطوريات اللي كانوا قمة الزخرفة وقمة استعمال الزخرف في فتنة الناس عن الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى واجه فرعون اللي كان باهر الناس بالزخارف اللي حوالين عرشه سيدنا عيسى واجه امبراطور الرومان وواجه هيرود الملك الظالم اللي تبع لامبراطور الرومان اللي هم كانوا قمة الزخرفة للدنيا لحد دلوقتي الدنيا مبهورة بهذه الحضارات ومبهورة بالزخارف بتاعة هذه الحضارات لما ربنا قال على فرعون وفرعون ذي الاوتاد قال لك في التفاسير يعني ايه الاوتاد قال لك الذي وتد ملك ملكه بالاهرامات لما بنروح الجيزة وتشوف الاهرامات كده الواحد يبص كده فعلا حاجة مبهرة يا جماعة وتد ملكه باشكال رهيبة وحاجات رهيبة ليه عشان الناس تنبهر بفرعون وتنبهر بالزخارف اللي ايه يعني بتفتن وبتظن ان هو ملك عظيم عشان كده دي رسالة اشمعنى قصة موسى وعيسى كأنها رسالة للسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والكل دعاة اوعوا تنبهروا بالزخارف بتاعت اهل الباطل اوعوا تقلدوهم اوعوا تظنوا ان الدعوة بتنصر بالزخارف الدعوة بتنصر بالوحي بتنصر بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وبعد كده كل الحاجات دي قد جعل الله لكل شيء قدر اسباب انما ان يطلع دعاة الوقت كل قضيته ال megabytes بتاعت الموقع بتاعه قد ايه البرومو التتر ال chroma المؤثرات اللبس اللي لابسه لا يبقى هي دي قضية ان بعض الدعاء اهل التدين بيفتنوا بتأثير اهل الباطل لما بيزخرفوا الباطل بتاعهم وبيظنوا ان الحق هينتصر لما نزخرفه احنا كمان الحق هينتصر بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من الناس بيفتنوا بزخارف اهل الباطل كأن هذه القصتين رسالة رسالة للدعاء اوعوا تفتنوا بالزخارف بتاعتهم وتقلدوهم رسالة للناس اوعوا تنخدعوا في الزخارف بتاعتهم دول خيالات مآتة هؤلاء الحكام الظلمة وهؤلاء أباطرة الظلم والفساد خيالات مآتة في الآخر ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه باياتنا الباء دي وباء الاستصحاب كان طول ما انت ارسلنا طول ما انت في طريق الرساله طول ما انت في طريق الدعوه الى الله ايات ربنا هتصاحبك ربنا هيوريك كتير قوي ربنا مش هيسيبك ربنا مش هيتخلى عنك طول ما انت متفرغ لدعوه الله ومجتهده في دعوه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى هينصرك بالايات الباهره يعني يا اخوانا سبحان الله العظيم لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم اداها نضر الله نضرة النعيم دي من صفات الجنة والفردوس الاعلى اما انت تبقى عايش في نضرة نعيم بتاعة اهل الجنة وانت في الدنيا بسبب ايه الدعوة الى الله من الكلمات اللي قطعت قلبي في شرح هذه الايات ويعني احد المفسرين يتكلم عن موسى عن فرعون وهو بيتكلم على موسى فبيقول ولا يكاد يبين مش عارف يتكلم بيتهته في الكلام فبيقول الكلام ده كان عند موسى وهو طفل فرعون بيعاير موسى بحاجه كانت عنده وهو طفل ولكن شوف المفسر بيقول ايه اذهبها الله حينما تفرغ للدعوه الى الله يعني الله سبحانه وتعالى بيصنع المعجزات للي ماشيين في طريق الدعوه وياما بيوريهم من ايات ولقد ارسلنا موسى باياتنا باياتنا دي هتصاحب كل سائر في طريق الدعوه الى الله الى فرعون وملئه الملأ يعني الذين يملؤون اعين الناس منظر العربيات الفارهه بتاعتهم مالي عين الناس منظر ابراجهم فلالهم ثرواتهم منظر اللبس اللي هم لابسينه الموبايلات اللي هم ماسكينها النوادي اللي هم داخلينها مداخل الابراج اللي هم داخلين فيها الى فرعون وملئه مليين عينين الناس والناس ناس مبهورة بالدنيا اللي عندهم فقال اني رسول رب العالمين لازم يبقى انت عندك ثقة اوعى اهل الدنيا استعزوا بالدنيا بتاعتهم وانت ما تبقاش واثق بكلامك عن الله سبحانه وتعالى وواثق من الطريق اللي انت ماشي فيه طريق الدعوة الى الله فلما جاءهم باياتنا اذا اذا الفجائية مفاجأة ردود افعال الناس تجاه الدعوة الى الله ردود لا تتخيل يا جماعة المفروض ان اللي اللي- يعني لما بنزل ساعات على قهوة والاقي شاب بقى ايه قاعد مش عايز يسمع أو- اقول له يا ابني انا لو انا كنت الهضبة ولا الكينج ولا المغني الفلاني ولا الممثل الفلاني كان الشارع ده كله اتقلب كنت انت انبهرت ان الممثل الفلاني نازل عشانك انت او المغني طب ده بيدلك على طريق بيوديك في الاخر ممكن يضيع لك دنيتك واخرتك اللي نازل يكلمك عن ربنا وينقذ لك دنيتك واخرتك تتعامل معاه ازاي اذا هم منها يضحكون امتى اهل الباطل بيضحكوا من اهل الحق وبيحولوهم لمضحكه الضحك ده لما اضحك آه يبقى انا انا مهزوم نفسيا من جوايا مش اذا هم معها يتحاورون او اذا هم عليها يردون وما عندهمش ردود اصلا زي ما في سلسله مولانا كده لما كلمنا العلمانيين وفوجئنا ان هم مش قادرين يردوا ده هم بيحاولوا يمنعوا البرنامج وخلاص يحاولوا يمنعوا برنامج الرد على فيلم مولانا وخلاص ما عندوش رد مش قادر يرد اذا هم منها يضحكون رد فعل بيوهموا الناس ان هم يعني خيالات مآتة يا جماعه والله العظيم اعلاميين التوك شو خيالات مآتة الحكام الظلمه خيالات مآتة عشان كده ربنا وصف فرعون قال ذي الاوتاد قال لك الذي وتد ملكه بالعسكر وبالجنود الذي وتد ملكه بالاتباع الذي وتد ملكه ببناء الاهرامات وحسنه ضعيف عايز يدور على اي حاجه توهم الناس ان هو قوي بتوع التوك شو بيوهموا الناس ان هم اقوياء هم خيالات مآتة اللي يعرف ربنا لا يخاف من احد من اهل الباطل كما وصف خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه كان الروم في عينه احقر من النمله الروم القوه الامبراطوريه العظمى الاولى في العالم في الوقت ده كان بيبص لها ان هم شويه حشرات ما هماش شيء اصلا اذا هم منها يضحكون رد فعل يعني يهيأ لك ان اهل الباطل بيضحكوا بقى وقمه الثبات النفسي والاتزان وهم من جوه مهزومين مش لاقيين حاجه يقولوها وما نريهم من ايه الا هي اكبر من اختها امتى الايات دي حصلت الايات الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا و... يبقى الكلام ده يا جماعه حصل امتى بعد ما موسى ورى بني ورى فرعون الايات كلها وبعد ما الصحراء امنوا بسيدنا موسى وبعد ما فرعون ذبح الصحراء يبقى الايات دي امتى الايات دي ما بين ايمان الصحراء وقتلهم وما بين اغراق فرعون في البحر الاحمر وشق البحر عرفتوا بقى المرحله الزمنيه اللي الايات بتتكلم عنها ما هو الايات دي نازله على النبي عليه الصلاه والسلام في عام الحزن فترات كبيسه فترات كئيبه ناس كتير قوي من المتدينين في الفترات الصعبه دي بيظن ان سبب ان النصر تاخر سبب ان الناس ما بتتاثرش بقى لنا 10 سنين بندعو الناس الى الله يا رسول الله ممكن ناس من الصحابه ولا من المتدينين يظنوا في الوقت ده ان الحل ان احنا مش واخدين بالاسباب الاعلاميه ان الحل ان احنا مش قادرين نعمل شو اعلامي للدين زي ما اهل الدنيا عاملين شو اعلامي للباطل في الفتره دي نزلت القصه دي بتثبت الصحابه رضوان الله عليهم وارضاهم زي المرحله اللي احنا فيها دلوقتي اوعوا تفتكروا ان الدعوه متاخره في مصر او متاخره في العالم الاسلامي بسبب ان احنا ما عندناش قنوات اعلامية زي القنوات بتاعتهم او قدرة على الاخراج السينمائي زي الكليبات وروتانا وشوطايم و... لا يا جماعة ده بسبب ان احنا ما بننزلش للناس ما عندناش القوة النفسية في الدعوة الى الله ما بنطبقش الدعوة زي ما الانبياء طبقوها وما نريهم من آية الا هي اكبر من اختها ايات ورا ايات واخذناهم بالعذاب يا رب النص الاول من الاية انت بتقول ايات انت بتعاملنا بالايات والاقناع النص التاني من الاية عذاب يا رب ايه اللي قلب المعاملة يا رب غيرت معاملتك مع المجتمع ليه يا رب زمان كنت بتبعت لنا الدعاء يكلمونا عن ربنا النهاردة ماسك امبارح باكو بسكوت قد عقلتين الصابع والله يا جماعة نزلته ونزلت صورته ونزلت الصورة لاخواني على الواتس اقول لهم شفتوا وصلنا لايه يا جماعة شفتوا ذنوبنا وصلتنا لايه شفت اسكتنا على الد... على المنكرات وعلى المعاصي وترك الدعوة الى الله وعدم وعدم الاجتهاد في كلمة الحق في وجه الظالمين شوف وصلونا لايه الكلمة آية في النص الاول من الآية اتقلبت عذاب في النص الثاني زي قول الله سبحانه وتعالى انزل من السماء ماء الماء ده اللي هو القرآن ماء الحق فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ها النص الثاني من الآية ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله يا رب النص الاول من الايه بتتكلم على الميه النص الثاني نار ايه اللي قلب الميه نار الماء اللي هو ماء الحق تشبيه للقران النار اللي هي نار الابتلاء كأن اللي مش هينتفع بالقران لن يطهر ما في قلب من شهوات غير نار الابتلاءات يعني يعني انت في غنى الصورة مش هتفضل بمبي على طول يا جماعة الاثر الدنيوي المعصينا هيتنزل هيتنزل إن إحنا- احنا احسن من مين الكفاركم خير من اولئكم انتوا احسن من مين في ناس بسبب المعصيه اللي احنا بنقع فيها دلوقتي في ناس بتعذب في قبورها بسبب هذه المعاصي انت احسن منهم انت احسن منهم ليه مفترضين ان ربنا عامل يعني العصابه معامله واحنا لما نعصي ربنا مش هنعامل بهذه المعامله او لما هنترك الدعوه الى الله مش هنعامل بهذه المعامله او لما نسكت على الظلم وعلى المنكرات مش هنعامل بهذه المعامله المعامله اتغيرت واخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون مش اخذناهم بالعذاب لنهلكهم او لنذلهم لعلهم يرجعون الاثر الدنيوي للمعصيه ده رحمه من ربنا ده رساله مشاكل حياتك دي رسائل من ربنا ربنا بيقول لك ارجعي لي مشكله حياتك او اي عقوبه معصيه في حياتك دي رساله ليك من ربنا رساله ربنا بيستدعيك تاني بيقول لك ارجع تاني ده رساله حب من الله لو فهمناها واخذناهم بالعذاب لما رسائل الربانية تتسمى عذاب يبقى معناها ايه لما ربنا خسف بقارون قصره كانت رسالة لفرعون ان العذاب لو نزل عليك هيبقى شديد قوي ليه فرعون ات- اتشق له البحر واتطبق عليه لما تشوفوا الرسائل الربانية بتستد يا جماعة اعرفوا ان العقوبة ده انا كل ده لفت نظر امال العقوبة ايه يبقى العقوبة هتبقى مرعبة لما تشوفوا دلوقتي خواتيم السوق بتاعت الشباب القصص المرعبة اللي احنا بنشوفها في خواتيم السوق او في موت الفجأة تعرفوا ان ما دام الرسائل شديدة كده يبقى العقوبة لو نزلت بعد لفت النظر ده هتبقى شديدة قد ايه وقالوا يا ايها الساحر ادعوا لنا ربك اتكسروا الابتلاء كسرهم الازمات اللي عدت في المجتمع كسرتهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم كسرتهم بدأ الشعب ال- ال- اللي تكبر على موسى بدأ يتكسر ويروح لموسى وخدوا بالكم فرعون بيراقب الكلام ده وفرعون مش هيسكت الوقت وهنشوف الحشد الشعبي اللي عمله فرعون عشان يتدارك ال- ال- اللي حصل وقالوا يا ايها الساحر يا ايها الساحر دي مش شتيمه ده هم بيعظموا موسى فيها ولكن هم مش متخيلين ان اهل الحق معاهم بجد دين وحق متخيلين انهم بينتصروا برضه بسحر وبزخارف زيهم زيهم يعني فرايحين بيعظموه فاكرين ان كده بيعظموا موسى يعني وقالوا الابتلاء كسرهم يا اخوانا الايات دي تهديد للشعوب اللي بتسكت على الظلم اللي بتسكت على الظلم اللي بيتعرض ليه الملتزمين والدعاة اللي بتسكت على المنكرات وبيظن ان وانا مالي وانا غلبان وانا اعمل ايه وفي النهايه العقوبه لما بتنزل بتعم الشعوب كلها وقالوا يا ايها الساحر ادعوا لنا ربك ادعي لي ادعي لنا اما بلاقي حد يقابلني ويقول لي ادعي لي و... طب ما تدعي لنفسك ما تدعي لي ادعي لك حبيب قلبي ربنا يوفقك ربنا يصلح لك حالك ربنا يغير حالك لاحسن حال انما برضه ادعي لنفسك يعني شوفوا لما اوقعوا في ازمه رايح ادعي لنا ربنا طب ما تدعوا طب ما تقولوا يا رب شوف ربنا يعمل لكم ايه ان ربي قريب ربنا قريب يا جماعه ربنا اقرب ليكي من اقرب قريب من اخوك اللي قاعد جنبك دلوقتي من مراتك اللي قاعده جنبك دلوقتي ربنا اقرب ربنا القريب اقرب ليك من حبل الوريد ما تدعي ربنا من قلبك كده وشوف معجزات الدعاء الله قادر إنه يعمل لك ايه وقالوا يا ايها الساحر ادعوا لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون احنا بنعهدك اهو بس ادعى ربنا قول له يا رب ايه بحق موسى عليك يا رب او بما عهد عندك يعني ايه بما عهد عندك يعني ربنا ساب عندك عهد غالي قوي ربنا اداك علوم غريبه يا موسى واداك ايات عجيبه نصرك بيها على الدنيا كلها وكسر الدنيا كلها ليك ولما حد بيزعلك ربنا بينتقم من اللي بيزعلك يا موسى يبقى انت في بينك وبين ربنا سر يبقى بالتاكيد انت لو رفعت ايدك وقلت يا رب ربنا لا يمكن هيسيبك طب لما انتوا عارفين كده طب ما تمشوا بنفس الطريق اللي هو مشي فيه انا واحد رجع رجعت معاه مجوهرات وفلوس وحلويات فصاحبي بيقول لي انت جبت ده منين قلت له انا سافرت طريق مصر طول ما انا ماشي ناس تديني فلوس وناس تدي حلويات وناس تدي قال لا طب انا عايز عايز امشي في نفس الطريق وانت تاخد نفس اللي هياخده اللي هيمشي في نفس الطريق ما هو انتوا شفتوني اجابه الدعاء بتتنزل سيدنا موسى وهو بيوجههم بما عهد عندك يعني انتوا عارفين ان الدين غالي وعارفين ان اللي ربنا بيديله الدين ده ربنا عاهد اليه بحاجه غاليه قوي طب ما بتاخدوش الدين ليه ليه لازم يحصل لكم ابتلاءات دنيويه عشان تتكسروا للدين بما عهد عندك اننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب اذا المفاجاه الثانيه برضو اذا الفجائيه للمره الثانيه اذا هم ينكثون النكث اللي هو خلاص يعني الحبل اللي ابرموه بينهم وبين الله حبل العهد يعني ايه نكثوه مره اخرى ونادى فرعون في قومه امتى بقى الخطاب ده جه الخطاب الفرعوني العظيم في شعب مصر الخطاب الرهيب ده جه امتى بعد ما فرعون قتل 700 ساحر وصلبهم قدام الناس يبقى الكلام ده ما بين صلب الصحراء وما بين اغراق فرعون فرعون طب فرعون عمل هذا الخطاب الحاشد العام للشعب كله ليه لما لقى الشعب بدا يجري على موسى ويقول له بمعاهد عندك اننا لمهتدون فرعون بدا يحس ان سلطانه بيتهز سلطانه بيتهز ليه هو بقى فيه تهديد على الكرسي بتاعه ابدا جيوشه حواليه والهيلمان كله حواليه امال فرعون خايف من ايه يا اخوانا هي القوه في ايد الحاكم ولا في ايد الشعب القوه في ايد الشعب الشعوب هي اللي مش فاهمه كده فاول ما الحاكم بيحس ان الشعب بيبعد عنه الحاكم بيتجنن وبيترعب وبيحس ان كل قوته بتروح زي شعر شمشون كده الشعب ده شعر شمشون بتاع الحكام الظالمين ففرعون الظالم بدا يحس ان هو خلاص الدنيا بت... السجاره بتتسحب من تحت ايديه فبدأ ينادي ونادى فرعون في قومه قال يا قوم يا قوم احياء النار القومية ما هو موسى ده واحد جنسيته غير جنسيتكم انا بكلمكم انا من احنا بلد واحدة ووطن واحد وبدأ بقى يحيي النعرات القومية عشان يخلوهم يعادوا موسى طب انت حاسس بندية مع موسى ليه يعني اليس لي ملك مصر ألا هو حد قال لك ان ما انتش حاكم مصر انت بتقول الكلام ده ليه هو حاسس بالندية بينه وبين موسى ليه اول حاجة هو خايف من موسى خايف من موسى ليه هو موسى معاه ايه معاه قال الله معاه قال رسول الله ايها الدعاء اعرفوا قوتكم اصل التاني ده خيال مآتة يا اخوانا دول ورق هو خيال مآتة هو كل قوته في انخداع الناس فيه كل قوته ان النا... ان هو مدي للناس عدسه مكبره بيبصوا لهم بيها فلو جه واحد نزل العدسه المكبره وبين حقيقته قدام الناس انه خيال مآتة هو هيبقى في خطر رهيب في الحاله دي عشان كده هو مرعوب هو خايف من موسى فعلا خايف من موسى لانه ساحر كل قيمته في الحياه الزخارف اللي عاملها وموسى جاي معاه قال الله قال الله دي فك السحر ففك السحر هيبين حقيقته قدام الناس وهيبان ان هو خيال مآتة ساعتها كل حاجة هتبان ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت يعني ايه ملك مصر أنا بيدي السلطة أنا بيدي القرارات أنا أقدر أسجن اللي أنا عايز أسجنه أنا أقدر أنا بيدي هو بيعمل إيه بيقول لهم أنا أملكه بإيديا وهذه الأنهار تجري من تحت الأنهار دي المفروض اللي هي فروع نهر النيل ولكن من الرخاء الاقتصادي اللي كان موجود كانت مجاري نهر النيل كأنها كلها أنهار كمان زي نهر النيل يعني ممكن واحد يظلم وربنا يفتح له آه استدراج من الله سبحانه وتعالى ما هو قال هذه هذه الانهار تجري من تحتي فاجراء الله من فوقه ربنا خسف البحر الاحمر بعد شوية فهو بيقول للناس هذه الانهار تجري من تحتي يعني انا بايدي رزقكم يعني ملك مصر بايدي امنكم هذه الانهار تجري من تحتي بايدي رزقكم انا ممكن اقفل محابس الانهار عنكم ما تعرفوش تسقوا زرعكم ولا تعرفوا تعملوا حاجة يبقى انا بايدي الرزق والامن ده عايز اقول لهم ان هو رب والعياذ بالله افلا تبصرون ان انا كل السلطة بايدي وان انا كل القرارات بايدي وفي نفس الوقت الوقت بقى لملك مصر يبقى انا بقدر اديكم الامن مش بس اقدر اطلبه منكم هذه الانهار اقدر اديكم الرزق ده عايزهم يعبدوه من دون الله وبرضه يا جماعه الموضوع مش بس كده مش بس فرعون بيخاطب الشعب ده فرعون بيقابل حاجة تانية خالص بيقول لهم قارنوا بيني وبين موسى طب نقارن بينك وبين موسى ليه هو موسى بيهدد الكرسي بتاعك لا ولكن بياخد الشعب مني وقوة الحاكم في الشعب هو الشعب بالنسبة للحكام بيمثل ايه رقم واحد بيمثل قوتهم الحقيقية بيمثل في كاريكاتير اتعمل كده يعني علبة وعصاية او يعني حاجة كده عصاية طالعة من العلبة والشعب واقف على الجزء من العصاية اللي فوق العلبة والحاكم واقف على الجزء اللي في العصاية اللي تحته هوا فلو الشعب اتحرك يمين او شمال الحاكم هيهوي تحت طبعا رسم الكاريكاتير ده عبقري عايز يقول ان القوة مش في ايد الحاكم القوة في ايد الشعب ذو الاوتاد وتد ملكه بالشعب اصلا ما وتدش ملكه بنفسه فالشعب بيمثل بالنسبة للحاكم حتى القيمة هو هيستعز على بقى حكام الدول بايه غير بان شعبه ملتف حواليه بيمثل بالنسبة لشعبه الامان الحكام الظلمة مش مصدقين ان الدعاة عايزين يوصلوا الناس لربنا فاكرين ان الدعاة عايزين ياخدوا الناس ويلفوهم حواليهم ويسيطروا بيهم على الكراسي اللي هم قاعدين عليها فبيعتبروا ان الشعب ده بالنسبة لهم امان شوفوا النفسية بقى بتاعت فرعون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم نادى الشعب كله أليس لي ملك مصر وعامل طبعا ان هو مطمن وهو من جوه مرعوب أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت شوف أنا عظيم ازاي شوف أنا كل الوزراء بيسمعوا كلامي وكل الدولة بتسمع كلامي وكل حاجة في ايدي في الشعب ازاي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين طبعا الكلمه دي تموتك على روحك من الضحك هو المفروض فرعون كان يقول ايه بيقول انا معايا الملك وانا معايا الانهار كان المتوقع أم أنا خير ولا أم هو خير أم هو خير أنا أم موسى فرعون بيقول أنا أم أنا هي دي الديمقراطية بتاعت الحكام الظلمة تختاروا ايه انا بخيركم انا ولا انا شفتوا بقى البدائل العظيمة اللي انا مديها لكم انا مديكم كل البدائل قدامكم كل البدائل العظيمة والبديلين اعظم من بعض هتختاروا انا بديل عظيم هتختاروا انا برضو بديل اعظم من البديل الاولاني فبيقول لهم ليس لي ملك اليس لي ملك مصر ام انا ام انت ايه ما هو ام هو بقى ام موسى لا هو مش قادر يديهم بديل غير نفسه مش شايف غير نفسه اصلا في الحياة ام انا من كتر النفاق اللي تعرض ليه ومن كتر استسلام الشعوب للحكام الظلمه ما عادوش شايفين غير نفسهم اصلا انا ما فيش بديل عني انتوا هتضيعوا لو انا سبتكم انتوا فاكرين ان انا ماسك في كرسي عشانكم ده عشاني ده انا ماسك في كرسي عشان انتوا هتضيعوا من غيري وبيبقى مقتنع بهذا ام انا خير ام انا خير هو بيقارن بينه وبين موسى ليه هو حاسس بالندية مع موسى ليه هو حاسس بالخوف من موسى ليه ام انا خير من هذا هذا شوفوا كلمة من ده مش من موسى من هذا بيتكلم باحتقار بقى و- وعامل ان هو مش في باله يعني من هذا الذي هو مهين مهين ده لو مسك البلد هيخربها ده مفيش حد هيسمع كلامه ده معهوش اي هيلمان ولا اي سلطة ولا اي احترام أم انا هي- انا خايف انه لو مسكه هيضيعكم هو مين اللي قالك انه عايز يمسكه مين اللي قالك ان الدعاء اصلا بيفكروا في الكراسي الحقيره اللي انتوا قاعدين عليها مين قالك ان الدعاء ده زي ابن تيميه لما الناس حبت اول حاكم بعت له قال له بيقولوا ان انت عايز تاخد الملك مني ابن تيميه قال له انما انا رجل عامه انا مين قالك ان انا بفكر في الكرسي اللي انت قاعد عليه اصلا ولكن سبحان الله هي نفسيه مش هيقدروا يتخلصوا منها ام انا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ما بيعرفش يتكلم ويلقي الخطابات البيانيه العظيمه اللي انا بديها فلولا القي عليه اسوره من ذهب مش ربنا معاه طب ربنا ما بيدلوش ليه ذهب يدو- فرعون بيحسبها في سوره الزخرف بقى بالزخارف ربنا ما ادالوش فلوس ليه وفقير ليه او جاء معه الملائكه مقترنين المفروض بقى ان الايه يجي معاه هيلمان بقى فريق حراسه ملائكي بقى يعني حرس خاص ملائكي جاي معاه ده لا معاه فلوس ولا معاه مركز وسلطة وهيلمان طب وده جاي يعمل ايه فاستخف قومه فاطاعوه اطاعوه انهم وقفوا مع ضد الدين اطاعوه انهم سكتوا على اللي هيعملوا في اهل الدين فاست... وشوفوا ربنا عمل ايه فاستخف قومه استخف يعني استخف بعقولهم حس انهم ناس شويه غنم ينفع انهم يتساقوا هم حطوا نفسهم في المنظر ده بيقولوش لا واستخف قومه يعني ما لهمش وزن عند فرعون ليه لانهم متفرقين ولانهم عمرهم ما بيعترضوا واستخف لما حد يستخف حد يقول له يلا بسرعه اي دعا قومه الى المصارعه في مناصرته ضد موسى ان الحكام يستخدموا الشعوب في حرب المتدينين وفي حرب التدين في المجتمع ان فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين فاسقين لانهم اطاعوه ضد الدين وضد الدعاء الى الله وبرضه ممكن يكون فاسقين يا جماعه يعني والله اعلم بمراده ان استخف قومه ان ربنا بعت لهم حاكم يستخفهم ويذلهم ويظلمهم لانهم كانوا قوما فاسقين بعاد عن الله سبحانه وتعالى فكان الحاكم الفاسد الظالم عقوبة ليهم على فسقهم وبعدهم عن الله سبحانه وتعالى فلما اسفونا لما اغضبونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين يبقى الايات دي تهديد للشعوب ان اوعوا تفتكروا الايات دي كلها رسائل يا جماعه رساله للشعوب اوعوا تفتكروا ان العقوبه لما هتنزل هتنزل على الحاكم الظالم بس هتنزل عليكم كلكم ليه لانكم سكتوا على ظلمه وسكتوا على المعاصي والمنكرات وسكتوا على ظلم اهل الدين رساله لاهل الدين اوعوا تتاثروا بزخارف الباطل اوعوا تظنوا ان زخارف الباطل هي السبب في ان الباطل منتشر ومنتفش انتوا قوتكم في الحق قوتكم في الوحي عشان كده يقول لك الاسلام هو الحل ماشي هو الاسلام هو الحل طبعا بس الاهم من كده الاسلام هو الحق مش بس الاسلام هو الحل لان ممكن الاسلام لما يتطبق ما يجيبش حل في الاول اهل الباطل يقفوا في وشه ويعارضوه ويعملوا فتن تخلي الناس ما تلاقيش حل في الاول ولكن احنا بنتبع الاسلام وبنطبق شريعه ربنا لان الاسلام هو الحق مش بس لان الاسلام هو الحل والاسلام هو الحق وهو الحل الاثنين مع بعض فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين سلف بقوا قدوة لكل ظالم جه بعدهم مثل بقوا عبرة لكل واحد بيفكر انه يظلم يجي بعدهم للآخرين ياما هيجي بعدهم أجيال ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون دخلنا في قصة عيسى بقى طب قصة عيسى هنا ليه يا جماعة وقصة النصارى هنا ليه يا جماعة لأن النصارى أمة اللي ضيعها الزخارف يا اخوانا جميع اللي بيتكلموا في تاريخ الديانه النصرانيه الديانه المسيحيه يقول لك ان سيدنا عيسى سابهم على التوحيد قال امال عبدوه ازاي وعملوا تدخل الكنايس تحس ان هي مسارح من التماثيل والصور الملونه البراقه بتاعه السيده مريم وبتاعه سيدنا عيسى وبتاعه تحس انك انت داخل مسرح مش داخل بيت عبادة ده خارف وتلاقي رجال الدين بتوعهم يلبسوا لبس رهيب ولبس فخم و... ولبس ليه كده يعني انتوا الزخارف دي ليه قال لك اصلا ان سبب انحراف الديانة المسيحية عن الحق هو انبهارهم بالرومان فحتى لما الرومان دخلوا في الاسلام في الديانه المسيحيه اللي هي الاسلام الديانه الاصليه بتاعتهم قال لك خدوا الزخارف والافتتان بالفخامه البريطانيه البيزنطيه الفخامه الرومانيه دخلوها في الدين فعبدوا الاوثان زي الرومان فقال لك مش الرومان اللي تنصروا قال لك ولكن النصرانيه هي التي ترومت ده من كلمات المؤرخين اللي بيعلقوا على اللي حصل فهنا ادي اهو ناس متدينه ولكن انحرفت ليه تاثرا بزخارف اهل الباطل يبقى الرساله هنا يا جماعه انا اول ما بدات في سوره الزخرف انا كنت ظانن انها رساله لاهل الدنيا بتقول لهم ما تفتنوش بزخارف الدنيا شويه بدات احس ان هي كمان رساله ان ما تتفتنوش بزخارف الباطل شويه لقيتها رساله للدعاء والمتدينين اوعوا تظنوا ان الزخارف هتنصر الدين وهتنصر الدعوه الى الله وط... هي دي وسائل جميل جدا انكم تستعملوها لنصر الدين ربنا ولكن مش الاعلام ولا الميديا ولا هو اللي هينصر الدين اللي هينصر الدين هو قال الله وقال رسول الله طب اهل الباطل ليه زي ما فرعون حاول يعمل مع موسى كده يقارن بينه وبينه دنيويا عشان يخلي موسى يسيب قال الله ويبدا ايه يحصل حاجات دنيويه ده كثير من الدعاء دلوقتي بقى القضية عنده اللبس بتاعه الاعلام بتاعه الكاميرا اللي بيصور بيها كذا كذا وان كان هذه وسائل طبعا عظيمة لو في سبيل الله ولكن ما تفتناش عن قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طب هم عايزين يفتنونا عن قال الله ليه لانها قوتنا هنحرقهم هيتحرقوا هيبان ان هم خيالات مآتة تعالوا لنا في الواسع بقى سيبوا قال الله وتعالوا لنا بقى العبوها ميديا قصاد ميديا هنسحقكم اهل الباطل فاهمين ان هم هيسحقوا التيار الاسلامي لو بقى الموضوع ميديا قصاد ميديا او show قصاد show او اعلام قصاد اعلام انما اول ما بتقولي قال الله انت بتحرقيهم فورا وبتخاطب الفطره اللي جوه القلوب المفاعل النووي الجبار اللي ربنا حاطه جوه قلوب افسد شاب ماشي وافسد بنت ماشيه اول ما بتلمسي المفاعل النووي دي بكلمه قال الله الحياه كلها بتتقلب وبتلاقيهم بينقلبوا مؤمنين متدينين دعاء الى الله مجاهدين مكافحين فاهل الباطل هيجيبوها ازاي دي بقى زي ابو جهل كده لما رفض دعوة النبي عليه السلام فبيقولوا له هو كذاب قال ليس بكذاب قال امال الموضوع ايه قال لهم سقوا فسقينا واطعموا فاطعمنا بنو هاشم احنا وهم كفرسي رهان قاعدين نتنافس كل ما يعملوا حاجه نعمل زيهم حتى اذا قالوا منا نبي ان ندرك هذا فدول بقى اول ما تقول لي قال الله هجيبها لك دي منين بقى معرفش عشان كده فرعون قال لموسى ايه قال انا اتينك بسحر مثله هو انت عايز ايه فرعون هو فرعون كسبان حتى لو موسى كان كسب الصحراء بالسحر لو الصحراء ما كانوش امنوا كان فرعون كسبان ليه لانه كان ساحر قصاد ساحر اي حد يكسب بقى في النهايه ساحر قصاد ساحر فرعون كان عبقري ولكن ربنا نصر موسى لما الصحراء هم اللي قالوا ان ده مش سحر ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون ايه اللي حصل ده يا جماعه هو ايه اللي حصل اللي حصل ان النبي اصلا كان بيناظر ابن الزبعره في مكه النبي كان بيناظر ايوه النبي كان عنده جرأه انه ينزل الواقع النبي ما كانش بيستسلم للزخارف ويقول هحصل زخارف تنصر بيها الدعوه النبي كان بينزل في الدعوه الميدانيه كان بيفوت على البيوت بيخبط على البيوت بيلف على القبائل بينزل على الخيام في منى عليه الصلاه والسلام بيكلم الناس في الشوارع بيدخل في النوادي اللي زي الكافيهات وال... والنوادي وساحات الجامعات دلوقتي بيدخل في النوادي العامه بيتكلم عن ربنا في كل مكان عليه الصلاة والسلام بقمة الجرأة هو ده اللي بينصر دين ربنا فمر ابن الزبعرة بعد ما نزلت بقى سورة الأنبياء وربنا بيقول انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم يعني سورة الأنبياء نازله قبل الزخرف يعني سورة الزخرف دي من صور عامل حزن من أواخر مكة فبيقول له يا محمد ربك قال انكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم يعني اللي عبد من دون الله يدخل جهنم قال له اه قال له طيب يا محمد يعني اي حد عبد من دون الله يدخل جهنم ما هو اللي عبد من دون الله ده يترمى اوثانكم ده هتترمى في جهنم وهتحرق قلبكم وانتوا هم في زنازين واحده وهم اوثان لا تحس ولا تعقل ولكن وانتوا شايفين اللي عبدتوهم مرمين في النار زيهم زيكم ومش قادرين يعملوا لكم حاجه ولا يعملوا لكم حاجه اصلا فقال له طب ما عيسى عبد من دون الله النصارى عبدوا يبقى عيسى يدخل جهنم عمرك ما تقدر تقول هيدخل الجنة لانه نبي يبقى عيسى لا احسن ولا آلهتنا عيسى ده ده ابن بشر انما آلهتنا دول بنات الله الملائكة يبقى آلهتنا خير ام آلهتنا احسن يبقى اذا كان عيسى لا يمكن يدخل النار يبقى آلهتنا لا يمكن تدخل النار ولا يمكن تسيبنا ندخل النار اول ما من الزبعر قال الكلمتين دول اذا قومك منه يصدون يصدون اي يضجون حصل ضجة اعلامية جبارة قنوات التوك شوف مكة كلها خدت الحدث ده والدنيا اتقلبت ومكة اتقلبت واحد عبد بمزاجه وواحد عبد بغير مزاجه سيدنا عيسى عبد كراهية منه عن غير رضا منه انما اللي عبد بمزاجه هو ده اللي بيلقى في النار الموضوع بسيط ولكن هو ده اللي كان بيعمله التوك شو في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا ان هو يعمل ضجات اعلامية من غير واهمة انتصارات وهمية انما معاهم اعلام لو انت مكان النبي لو انت مكان النبي عليه الصلاه والسلام دلوقتي تخيل هتعمل ايه لو انت مكان النبي عليه الصلاه والسلام دلوقتي هتفكر ازاي داعيه شاف ان الضجات الاعلاميه بتحول الهزائم لانتصارات هيقول ايه يبقى انا لو في ايدي اعلام هقدر اوصل للناس زي معظم كثير من الدعاء وقت ما بيفكر انا لو في ايدي اعلام هقدر اوصل للناس انا لو في ايدي امكانيات سينمائيه جباره انا لو في ايدي لا النبي عليه الصلاه والسلام ما فكرش كده وده تحذير من الايات اوعوا تظنوا ان الزخارف هتنصر الدين او الضجه الاعلاميه هتنصر الدين فاهمين الرساله يا جماعه رسائل جباره يا اخوانا القران بينور لنا الطريق وبيرحمنا من ان احنا نقع في فخاخ اهل الباطل بينصبوها لينا وبدل ما نضيع عمرنا زي ما ربنا قال للنبي في سوره عبس فانت عنه تلهى وفي قراءه فانت عنه تلهى اهل الباطل بيلهوك عن الاخوه والملتزمين والتربيه بالدعوه احيانا عشان يشغلوك عن الاخوه فالاخوه تضيع وما يبقاش في رجاله تشيل الدين معاك بكره لحد ما يضيعوا الاخوه والتربيه تضيع يقول لك بعد كده ما عادش في دعوه كمان ما عادش في دعوه اه تخيلوا يا جماعه ربنا بينور لنا طريقنا ربنا بيعرفنا ننصر الدين ازاي ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون اوعى تتأثر بيهم ده ناس بتاع الكلام خاصمون الخصم ان انا انزل سعر الحاجة هم عايزين ينزلوا قيمتك وخلاص هم عايزين يسخروا اعلامهم من اجل تشويه صورة الدين والدعوة والدعوة وخلاص دول ناس مش بتوع اقتناع اوعى تفتكروا انهم بتوع اقتناع ان هو الا عبد انعمنا عليه لا هو ربنا بيتكلم هنا مين ان هو الا عبد هو ربنا طب ما, ما, ما, ما مشركي قريش عارفين ان عيسى عبد قال امال ربنا ده ربنا بيتكلم النصارى هنا ده الايه دي بتكلم النصارى يعني في وسط الايات اللي ربنا بيكلم المشركين مش هنسكت على اي حد يعني الايات بتفتح النار على النصارى والمشركين في نفس اللحظه دمع على التوحيد الايات بتعلمنا الغير على التوحيد الايه الاولانيه ان هو الا عبد ربنا بيكلم النصارى والايه اللي بعدها ولو شاء ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكه انتوا بتعظموا الملائكه ليه يعني الايه الاولانيه ربنا بيكلم اللي رفعوا عيسى فوق قدره والايه اللي بعدها ربنا بيكلم اللي رفعوا الملائكه فوق قدرهم يعني الايه الاولانيه ربنا ربنا بيتكلم اللي زخرفهم البشر ورفعوه لمرتبة الالوهية والايه اللي بعدها ربنا بيكلم اللي زخرفوا مقام الملائكة ورفعوهم لمرتبة الالوهية يعني يا اخوانا احنا هنقف في وش الدنيا كلها مدام بتعتدي على الله وعلى التوحيد ايات معاني عميقة جدا جدا سبحان الله ايه العلاقة ما بين قصة موسى وقصة عيسى هنا في الايات قصة موسى بتحذر بتحذر من اللي هيستشوفوا اصل في دنيا وفي دين في دنيا وفي دين في ناس عايزة تاخد الدنيا تنصر بها الدين وفي ناس عايزة تاخد الدين تنصر بيه الدنيا يعني ايه في قصة موسى كان التحذير من ان الدعاء يظن ان الدنيا هي اللي هتنصر الدين فالزخارف هي اللي هتنصر الدين قصة عيسى في ناس زي ما هنشوف الوقت يا جماعة في ناس من اهل الدين اعتبروا الدين حاجة ياخدوا بها الدنيا ففي ناس اعتبرت الدين وسيلة للوصول للدنيا شوفوا دول ربنا هيقول لهم ايه بس الاول ربنا بيكلم اهل الباطل الوش بقى اهل الباطل بقى اللي هم على ضلال فبيكلم النصارى بيقول لهم ان هو الا عبد انعمنا عليه بالايمان والعبودية اعظم نعمة هي العبودية وجعلناه مثلا رفعناه وخلانا قدوة للبشرية بعد انعمنا عليه بالايمان والعبودية جعلناه مثلا رفعناه ايمانك اللي هيرفعك الايمان هو اعظم مثقال ذرة من ايمان تنجيك من الخلود في جهنم الايمان يسكنك لك في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء في جوار الرحمن سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون مش قد فاز او قد نجح النجاح ممكن انجح في حاجة وانا فاشل في حاجة نجحت في مادة وسقطت في مادة انما الفلاح ان نجحت في كل حاجة دنيا واخرة قد افلح المؤمنون فشوفوا انعمنا عليه بالايمان وجعلناه مثلا لبني اسرائيل اللي كانت قلوبهم صلبة فديته ايات احياء الموتى وشفاء الابرص والاكمى والاعمى عشان قلوبهم تتحرك شوفوا الموازنة يا جماعة شوفوا الايات بتعلمنا الموازنة ازاي يعني مش هم عبدوا عيسى فاحنا نشتم في عيسى لا انه الا عبد انعمنا عليه ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون ربنا بيكلم مشركي قريش بقى لجعلنا منكم اي بدلا منكم ملائكة يعني لو اشاء كنت نزلت الملائكة يعبدوا في الارض بدلكم انتوا مين اللي قال لكم ان الملائكة لانهم في السماء يبقوا حاجة عظيمة وتعبدوهم الملائكة عبيد زيكم زيهم بس انا اخترت لكم الارض واخترت لهم السماء كان ممكن اختار لهم هم السماء الارض واختار لكم انتوا السماء انتوا مين اللي قال لكم ان معنى ان حد ساكن في السماء ان هو يعبد من دون الله الانسان دايما مبهور بالزخارف دايما بيدور على اي زخ- زخارف يتعلق بيها ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الارض يخلفون وانه لعلم للساعة انتوا انتوا اتضاروا نفسكم اللي بنتكلم فيه الوقت ده يوم القيامة انه لعلم للساعة يعني الايات دي انذار انذار باقتراب يوم القيامة قطار القيامة بيطلق صفارات الانذار وهو بيقترب منكم وانه لعلم للساعة انتوا فاكرينها لعبة انتوا قاعدين تسمعوا الكلام وبتلعبوا ليه ده مصيركم هتخلدوا في زنازين جهنم والعياذ بالله هتخلدوا ابد الابدين في جهنم انتوا بتلعبوا وانه لعلم للساعة انتوا لسه فاكرينها لعبة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ده اقصر طريق للوصول للنجاة وده اقصر طريق للوصول لسعادتكم ومجدكم في الدنيا والاخرة ولا يصدنكم الشيطان في عدو انتوا شقى عمره عمره ما هيسيبكم ت- ترجعوا للهدى من غير وهو يضيع في جهنم لوحده اعرفوا ان ليكم عدو قوموه ولا يصدنكم الشيطان وانه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات هنا بقى ايات الايات دي ابن كثير بيقول ان عيسى بيكلم فيها مين يا جماعه سيدنا عيسى بعث لمين بعث لبني اسرائيل بني اسرائيل في الوقت ده سنه صفر ميلاديا كان احوالهم ايه كان عباره عن شعب فاسد شعب فاسد وزنا و و و و, و وعباره عن رجال دين كان في رجال دين وكان في دعاء وكان في رجال دين رسميين بيقبضوا رواتب من الحكومه في بيت المقدس وكان في وكان في ولكن كانوا فسده كانوا بياخدوا هذه الرواتب عشان يفتوا فتاوى ظلمه يسولوا للناس ان هم تتبع الحكام الظلمه في هذا الوقت ويتبعوا هيرود الظالم العميل للامبراطور الروماني اللي كان بيحكم اليهود في هذا الوقت في فلسطين فهنا سيدنا عيسى لما ركز في دعوته ركز على مين ركز على الاثنين ولكن هنا مركز على مين على اهل الدين الفسده على الدعاه الفسده في الاخر يا جماعه هو مين اللي مشي مع عيسى مفيش حد من الدعاه تبع عيسى مفيش حد من رجال الدين مشي مع عيسى رغم ان هم كانوا على مله ال... على مله موسى على مله التوراه زي عيسى ولكن مفيش حد اتبعه لما جيب الانجيل مين اللي اتبعه شويه صيادين اللي هم الحواريين ما انتش عارف مين اللي هينصر دعوتك ما انتش عارفه مين اللي هيش مين اللي هتشيل دين معاكي ما حدش يعرف يا جماعه مين اللي ربنا ينصر بيه الدين في الاخر كل رجال الدين مرضوش يتبعوا عيسى وهم مؤمنين بالتوراه كما يزعموا واللي اتبع عيسى- عيسى شويه صيادين هم اللي ربنا خلد ذكرهم في النهايه ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة اعلم الصراعات الدينية اللي بينكم والجماعات الدينية اللي قاعدين تطحنوا في بعض بيها سنة صفر ميلاديا كان واقع بني اسرائيل جماعات جماعة بتقول لك الحل هو العودة للنصوص الاثرية والانضباط بيها وجماعة بتقول لك الحل هو المواجهة السياسية وجماعة على فكرة يا جماعة الكلام ده انا مش مألفه ده الكلام ده تاريخ الجماعات الإسلامية اللي كانت موجودة أيام سيدنا عيسى نسخة من الجماعات الإسلامية الموجودة دلوقتي في أفكارها و- والقضية مش قضية إن ناس تقول إحنا ننصر دين ربنا قضية قضية إنهم يعتبروا إن الدين هم بس إحنا نهر الإسلام لا أنت مجرد قناة بتصب في نار الإسلام زيك زي أي قناة تانية بتصب في نار الإسلام الشيوخ قنوات بتصب في نار الإسلام والدعاة قنوات بتصب في نار الإسلام كل كل موقع نت إسلامي كل جماعة خيرية قناة بتصب في نار الإسلام كل واحد بيتكلم عن ربنا قناة بتصب في نار الإسلام كل جماعة دينية قناة بتصب في نهر الإسلام بدام على منهج ال- السنة ومنهج الدين ليه الناس بتحتكر الدين وعايزة تبقى هي بس اللي بتتكلم باسم الله في الأرض ليه كده التعصب اللي ضيع الدنيا سيدنا عيسى بيتكلم دول كان بيدخل عليهم في بيت المقدس يقلب الترابيزات عليهم الترابيزات اللي يقعدوا يفتوا للناس عليها في الدين ويقول لهم يا أيها الأفاعي انتوا أفاعي بتسمموا دين الناس وانتوا اللي عاملين بتوع دين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة اعقلوا ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه انتوا مختلفين مع بعض ليه انتوا محولين الدين للصراعات ما بتحطوش ايدكم في ايد بعض ليه لما انتوا كلكم عايزين الجنة فاتقوا الله اتقوا ربنا ربنا هينتقم من بتاع الدين اللي استخدم الدين لنصرة دنيته زي ما هينتقم من الظلمة اللي, اللي حاربوا الدين بالظبط مش قلت لكم قصة موسى بتتكلم عن اللي عايز الدنيا زخرف الدنيا عشان ينصر بيها الدين وقصة عيسى بتتكلم عن اللي عايز الدين عشان الدنيا زي النصارى كده اللي حرفوا ال- زمان عشان مراكزهم وصولجانهم اعتبروا الدين طريق للسيطرة على الناس وعلى الشعوب فاتقوا الله واطيعون ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه انا عبد زي زيكم اعبدوا ربنا ما تعبدوش شهواتكم ومراكزكم هذا صراط مستقيم نفس الكلمة يا محمد بن عبد الله اللي انت لسه قايلها لقومك هذا صراط مستقيم هي اللي بعد ايتين عيسى قالها القوم وهذا صراط مستقيم عشان تعرف هو عيسى حاربوه هو بيقول كلام حق اوعى تفتكر انهم بيحاربوك لانك انت غلط في كلامك ولا في خطابك ولا في وسائلك ولا هم بيحاربوك لانهم اعداء لله وهيفضلوا يعادوا ربنا لانهم عايزين هم اللي ياخدوا مقام ربنا في نفوس الناس ويسيطروا على الحياة هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم الاحزاب هنا مين يا جماعة يا اما اهل الباطل اللي حاربوا الدين طب دي آية مكية هو الأحزاب ده مش لفظ جهادي بيحاربوا الدين بشراسة يا إما دول الأحزاب آه على قول بعض التفاسير اللي هم أتباع عيسى اللي تفرقوا بقى وبعملوا الأرثوذكس والكاثوليك والأدفنت والبروتستانت وال... دول الأحزاب يعني ربنا سمى سمى رجال الدين اللي تعصبوا وتحزبوا نفس الاسم اللي ز- سمى بيه الظالمين اللي حاربوا الدين وعذبوا اهل الدين واهل الحق اخوانا هو تفتكروا ان المتعصب ده الداعيه المتعصب ده عند ربنا حاجه عظيمه ده ممكن يترمي في جهنم في الاخر والعياذ بالله لان ده اكتر سبب لخراب الدين اكبر سبب لخراب الدين مش الحكام الظلمه اكبر سبب لخراب الدين مش الشعوب الفاسده اكبر سبب لخراب الدين هو اهل الدين المتعصبين المتفرقين اللي بيستخدموا الدين لمراكزهم وسلطتهم ورفعتهم قال تعالى تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا ابن تيمية قال دول اهل الدين مش عايزين فساد بس عايزين علو في الارض بعض اهل الدين انما اللي ربنا بيرفعه اللي لا عايز علو ولا عايز فساد فاختلف الاحزاب من بينهم يعني ايه من بينهم يعني اوعوا تفتكروا ان اللي بيحصل فينا ده ده مننا احنا مش اهل الباطل اللي مكروا باهل الدين وخلاهم ينحرفوا ده ده شهوات داخليه عند بعض اهل الدين اللي خلتهم يستخدموا الدين في اتجاهات منحرفه من بينهم مشاكلنا مننا مشاكلكم من جواكم سبب اللي انتوا فيه ده هو انتوا من بينهم شوفوا الكلمه شوفوا خطوره الالفاظ فوقوا يا اهل الدين فوقوا يا متدينين اوعوا تقولوا ان لو فتحوا لنا الاعلام وفتحوا لنا طب ما من خمس سنين كل حاجه في الاعلام كانت معانا وكل وسيله من وسائل الدعوه كانت معانا اشتغلناش في الدعوه ليه احنا وحشين احنا ما نستاهلش يا جماعه احنا يا جماعه المشكله عندنا احنا مش ماشيين على طريق الانبياء ده حق وحقيقي يا اخوانا احنا مش بنبتغي فعلا دعوه ربنا كنا بننزل نكلم الشاب اللي ما بيصليش لو مات ممكن يدخل جهنم نقول له ادي صوتك في الانتخابات واحنا طب وده لو مات هيروح جهنم لانه ما بيصليش يا عم روح جهنم بس هات صوتك طب بالله عليكم هو ده منطق الاخره لو سيدنا محمد هو اللي نزل للشاب ده كان هيقول له كده لو الانبياء هم اللي نزلوا كانوا قالوا كده فاختلف الاحزاب من بينهم من بين الاختلاف والفساد ده كله جه من جوه اوعى تفتكروا من بره فويل للذين ظلموا فويل للذين ظلموا آية ترعب كل داعية هينحرف عن طريق دعوة الأنبياء آية ترعب كل عامل لدين الله في أي جماعة إسلامية هينحرف عن التجرد والانكسار لإخوانه وطريق قبول الشراكة في الدين فويل للذين ظلموا خدوا بالكم الاختيار اللي أنا ماشي عليه ده اختيار ابن كثير إن سيدنا عيسى كان يخاطب أهل الدين الذين فسدوا فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة شفتوا الآيات بتكلم مين يا جماعة هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء الشلل اوعى أهل الباطل تفتكروا أنكم رباطيات وشلل فربنا مش قادر عليكم فاخت... يعني الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين كل الشلل والأناتيم هينهار العلاقات بينهم يوم القيامة غير الناس اللي تصاحبت في الله هم دول اللي هينتفعوا بإيمان بعض يوم القيامة في مناظر مهيبة هم بينوروا لبعض وهم بيعبروا على الصراط مع بعض رسالة رهيبة أول النهاردة خدناها في قصة موسى وعيسى في سورة الزخرف في الحلقة قبل الأخيرة في سورة الزخرف في سلسلة أيقظ المارد الحلقة اللي كانت بالشعار خيال مآتة الحلقة اللي بتدي رسائل خطيرة جدا في آيات موسى وعيسى في سورة الزخرف رسائل للدعاء اوعوا للمتدينين اوعوا اوعوا تتعصبوا اوعوا تتنحروا حطوا ايدكم في ايد بعض ما دام كلكم طلاب اخرك كسروا البعض اوعوا تظنوا ان الزخارف هي اللي هتنصر الدعوة لا ينصر الدعوة هي كلمة قال الله كرسي وقال الله واتكلم وشوف وانزل للناس وخلي عندكم جرأة زي النبي عليه السلام وبيناصر بيناظر ابن الزبعرة ولما الشول اعلامي عمل ضجة اعلامية كأن النبي عليه السلام ما كسبش ابن الزبارة في المناظرة النبي كمل برضه دعوة ميدانية وفي النهاية النبي هو اللي انتصر عليه الصلاة والسلام والدعوة الميدانية هي اللي انتصرت اوعوا يا اهل الدنيا تفتنوا بزخارف الدنيا اوعوا تفتنوا ب- بالحكام الظلمة شوية خيالات مآتة بتوع التوك شو خيالات مآتة المغنيين خيالات مآتة كل اهل الباطل سواء اهل شبهات او اهل شهوات العلمانيين والكتاب العلمانيين واللي بيقول لك فيلم مولانا واللي بيقول لك كل دول خيالات مآتة الحكام الظلمه اللي قاعدين حواليهم جيوشهم خيالات مآتة الله قادر الله ياما كسرهم الله ياما سحقهم الله ياما ذلهم الله قادر لما بنرتكن الى الله سبحانه وتعالى ونمشي في طريق دعوه ربنا ربنا يعمل لنا معجزه زي معجزه ولا يكاد يبين ربنا عليك له لسانه وانطلق لسانه في الدعوه الى الله زي ما بيقول ابن عاشور في التحرير والتنوير حينما تفرغ للدعوه الى الله اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين اللهم بارك لنا في شعبان اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها قبل رفع الأعمال اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين اللهم اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا اللهم اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك